نفسي تكوني في أجمل صورة علشان فعلا تستاهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، يمكن النهاردة مع درس خاص شوية آه، بسبب طبعا الأزمة اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت آه، أزمة الأخوات المنتخبات وأزمة الامتحانات وقرار المحكمة الدستورية العليا بمنع دخول المنتخبات لل- للامتحانات والشعور اللي بيشعر به أخواتنا الآن يعني أخواتنا الآن يعني اللي بعتوا مثلا على صفحة الفيسبوك آه، الصفحة بتاعتي أو موجودين على النت أو الكلام دون أو اللي كانوا بيتصلوا على التليفون أو رسائل آه، حسوا ان هم حاسين ب- بشعور ظلم كبير جدا وان هم مضطهدين آه، ليه يحاربوا بهذه الصورة في حين ان في يعني على الجانب الاخر اطلاق حريات لكل احد اي احد الان ممكن يعمل اي حاجة حتى ولو كانت غلط آه، ليه دايما آه، تيجي عند مسألة النقاب ويبقى فيه تعقيد ودايما بسأل نفسي هو مصر دلوقتي محتاجة أزمات احنا ما صدقنا ان الأزمات بدأت تهدى شوية وان الدنيا بدأت الحمد لله تروق والناس الناس بدأوا ياخدوا طريق بفضل الله كويس ليه النهاردة نولد أزمات جديد أزمات جديدة اه، هل مصر مستحملة أزمات احنا ما صدقنا الدنيا تهدى عشان كده انا بقول لكل اخواتنا اللي هم بيقولوا لنا هم فين المشايخ ما بيتكلموش على قضايا لان ايه احنا اه، يعني الش- المشايخ اتكلموا في كل القضايا ليه جمعة عبد القادر دي ما بيتكلموش هم المشايخ مش حاسين بينا ولا ايه نقول لهم لا احنا حاسين بيك والله وقلوبنا دايما معاكم والله زي ما اتعودنا دايما وتعلمنا دايما ان احنا امه واحده وجسد واحد آه، اللي يضايقك ويزعلك ده يضايقني ويزعلني واللي يصيبك بهم وغم ده اصلا يصيبني برضه بهم وغم لان الامه كلها جسد واحد وايد واحده احنا نفس واحده زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران علشان كده الدرس ده ليك النهارده آه، قصه حجاب آه، قصه حجاب آه، قصة النقاب بدأ من البداية الدرس النهاردة هو عبارة عن رسائل رسالة ليكي أقول لك اصبري وتحملي طالما بفضل الله في بلاء على الطريق كوني على يقين بفضل الله ان انت ماشيه صح كل ما تقابلك بلاءات ورا بلاءات ده دليل بفضل الله ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا لان ربنا سبحانه وتعالى اذا احب قوما ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي ابتلاكي بالبلاء ده علشان يطلع منك عبوديه ما كانتش موجوده قبل كده يمكن الفتره اللي فاتت احنا كنا بفضل الله يعني آه، الامور كلها في رخاء ومفيش عندنا اي ازمات بالنسبه لاخوات المنتقبات فما كناش عندنا عبوديه الصبر دي عبودية من العبوديات ما كانتش موجودة عندنا عبودية انك تذلي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وتبكي و- وتبقي حاسة فعلا بشعور انك مظلومة دي عبودية ما كانتش موجودة قبل كده عبودية انك تنكسر بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وترفعي ايديك وتظلي تتذللي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى دي ربنا سبحانه وتعالى بيطلع منك العبودية دي اللي ما كانتش موجودة قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرفع لك الدرجة إيه، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون وضع الإنسان مننا درجة في السماوات العلى في الجنة في, في أعالي الجنة ولكن احنا بأعمالنا مش هنصل أبدا لهذه الدرجة فربنا بيبتلينا شوية علشان يرفعنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه تكون للعبد عند الله منزلة لا يبلغها أبدا بعمله مهما اجتهدت أنا عارف أن أنت مجتهدة في حفظ القرآن ومجتهدة في الطاعة ومجتهدة في الدعوة وبفضل الله التزم على أيديك عشرات من البنات بس برضو الدرجة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لك عشان الاجتهاد ده مهما اجتهدت في العمل مش هتوصلي للدرجة دي فمعلش ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك شوية علشان يرفعك للدرجة دي وخدي بالك ان اي انسان مننا لما ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه بيبتليه علشان يمحصه احنا لنا ذنوب لنا اخطاء احنا بنمتحن الان انت ربنا سبحانه وتعالى بيمتحنك علشان يكفر عنك ذنوب وسيئات انت عملتيها زمان وكنت دايما بتشكي منها وكنت دايما متضررة منها وكنت دايما بتقولي يا رب ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي الذنوب اللي انا عملتها قبل لبس النقاب اللي انا عملتها قبل ال- الالتزام اللي انا عملتها زمان ايام الشباب اهو ربنا سبحانه وتعالى بيبتليكي علشان يرفع لك درجتك شويه ربنا سبحانه وتعالى بيبتليكي علشان ان شاء الله كل الذنوب تتمحى علشان تبقى صحيفتك بفضل الله بيضه تماما ده ربنا بيقول حتى شوكه فما بالك النهارده ان الالم الداخلي اللي جوانا هو الم نفسي وانا عارف ان الشعور بالظلم شعور صعب شعور لا يتخي... لا يتحمله آه، الا الصابرون بحق فانا عايز اقول لك اثباتي كده انت بفضل الله ماشيه صح الانسان اللي ماشي في الحياه كده بدون اي بلاءات بدون اي شيء ده يراجع نفسه انما اللي يبتلى مره ورا الثانيه مره ورا الثانيه فسبحان الله جميل جدا عارفه ليه لان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه هيحشر الناس آه، آه، جماعات كل جماعة اشتركوا في حاجة معينة دول بفضل الله ي- يخشوا الجنة مع بعض اللي اشتركوا مع بعض في الصلاة في المسجد مع بعض اللي اشتركوا في الزكاة مع بعض اللي اشتركوا في قيام الليل مع بعض اللي اشتركوا في القرآن مع بعض وعلى فكرة اللي اشتركوا برضه في البلاء برضه مع بعض ودول بقى مقامهم عالي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى دول منزلتهم عالية قوي عند ربنا سبحانه وتعالى ده انت النهاردة لما تسمعي القرار ده انت تكوني مبسوطة يا رب انا ابتليت فيك بس عارفة زمان كلمة سيدنا عبد الله بن حرام والد جابر لما آه، لما ربنا سبحانه وتعالى سأله آه، أي عبدي تمنى علي أي عبدي تمنى علي قال له يا رب أنا أتمنى أننا تعيدني للحياة مرة ثانية حتى أقتل في سبيلك ثم تحييني لأعود إلى الحياة لأقاتل فأقتل في سبيلك وبعد كده يا رب لما تسألني أنت عملت كل ده ليه أقول فيك يا رب بس هو عايز كده انت النهارده قولي كده عبودية كان الصحابة بيتعبدوا بيها فكر الصحابة كانوا بيفكروه ان انا النهاردة ابتليت في نقابي يا رب لما ربنا يسألني يوم القيامة انت ابتليتي ليه في الدنيا سواء من الجامعة اللي شددت عليك شوية او من والدك اللي ضغط عليك شوية او من والدك ووالدتك اللي زمان كانوا خلاص صبروا او وافقوا على النقاب بالكاد والنهاردة لما حصلت الأزمة بدأوا يعيدوا الكلام مرة تانية اه، انت النهاردة قول يا رب اه، انا ابتليت فيك بس هي دي دي دي العبوديه اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يستخرجها منك عبوديه البلاء علشان انت بعد كده اه، تصبري ولما تصبري يبقى انت حققت نصف الايمان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان نصين قال صلى الله عليه وسلم الايمان الصبر والسماحه انت اتمسكت بنص الايمان والصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا مش عايزك تكوني زعلانه ولا عايزك تكوني مخضوضه كده او عايزك تكوني مشدوده لا لا لا لا ابدا والله بل انا عايز النهارده بعد ما بقول لك انت ربنا ابتلاكي علشان يرفع من قدرك ويرفع من شانك ويوم القيامه تقولي له انا خلاص يا رب انا ابتليت فيك يا رب انا ازيد فيك يا رب النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا عبوديه الايذاء عبوديه الصبر والاضطهاد انك تشعري دايما ان انت مضطهده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول للصحابه والحديث عند احمد باسناد صحيح لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد ولقد اهنت في الله وما يهان احد اه هو ده المعنى انا اذيت في الله بس آه، غيرك سبحان الله في البنت بره في الشارع او بنت معاكي في الجامعه بتؤذى ليه علشان حبيب القلب سابها و... وضحك عليها او تانية اذيت ليه علشان ما عاش فلوس تجيب طقم جديد آه، تمشي بيه في الجامعه انت اذيتي في الله يا اختي لازم تعرفي المعنى ده لازم تفهمي المعنى ده انك تعيشي مع كلام النبي لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد احنا النهارده اوذينا في الله ومصر كلها مبسوطه ليه لله مش اكتر لله مش اكتر وفي نفس الوقت مش عايزك برضو تخافي وتكتئبي وتتشدي لا لا لا ده كتير جدا من اخواتك في السنة اللي فاتت ما شاء الله يعني هما بيقولوا احنا اصلا حالنا اتغير جدا جدا جدا آه، بسبب الازمة دي احنا رجعنا لربنا آه، دقنا عبودية الضراء ان انا آه، اقعد ادعي ربنا سبحانه وتعالى كده افضل طول الليل ادعي ربنا سبحانه وتعالى الاخت بتقول اخت من الاخوات بتقول انا لما تشد عليا في ال- لما تشد عليا في, ال- في الامتحانات سبحان الله انا صبرت وقلت يا رب انا هفضل لابس النقاب ليك انت بس وهروح متوكل عليك يا رب وقالت قعدت طول الليل رافعه ايديا عمال اقول يا رب يا رب اكرمني يا رب وفقني يا رب اعني يا رب يسر لي يا رب ويا رب اعمي عينهم عني بتقول وانا داخله الجامعه والله ال ال العسكري اللي كان واقف على الجامعه شاف كرنات اي واحده داخله وخارجه الا انا اول ما شافني قال لي اتفضلي اتفضلي اتفضلي ودخلت وما كلمنيش دخلت لجنه الامتحانات ورئيس الجامعه كان بيلف وكان علماني معروف بالعلمانية وبغضه للنقاب بغضه للحجاب بغضه أصلا لكل شيء آه، يمس الدين بتقول سبحان الله أنا دخلت اللجنة وقعدت سبحان الله دخل وفتش ولف وما شافنيش أنا حسيت ساعتها أن ربنا سبحانه وتعالى ده كريم قوي ربنا سبحانه وتعالى ده عظيم قوي ان سبحان الله هو دخل وما شافنيش امر عجيب جدا واخت التانية تقول انا فضلت طول الليل ادعو ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يعمي عيونهم عني وسبحان الله اول ما دخلت اللجنة عميد الكلية نفسه آه، رغم انه كان آه، كان شديد جدا في الموضوع ده الا ان سبحان الله اول ما شافني قال لي شد حيلك وربنا قويكي وربنا معاكي ولقيته بيدعي لي رغم ان هو كان واخد موقف اصلا من النقاب انا مش عارفه ايه اللي بيحصل يا اختي هو ده هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصل له يا اختي انا عايزك تاخدي بالك من حاجه ان السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت لو تفتكروا في مدرسه الربانيين واحنا بنتكلم على النقاب وازمه النقاب في درس بصائر في الفتن قلت لكم لما تشد موضوع النقاب وموضوع الازمه بتاعه النقاب انا فضلت اعد الاخوات اللي بيتصلوا عليا وبيقولوا آه، احنا آه، انا انتقبت بسبب الازمه انا انتقبت بسبب الازمه انا لبست نقاب بسبب الازمه قلت لكم انا فضلت اعد لحد ما عديت وصلت ل 200 وقلت انا تعبت من عد كفايه كده انت في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيكتب اجورهم كلها ليكي وانت مش واخده بالك انا هصبر على نقابي انا ثابت على نقابي انا عملت حاجه ابتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى انا لبست نقاب السيده عائشه انا لبست نقاب ام المؤمنين ام سلمة انا لبست نقاب السيده حفصه مين هينكر عليا خسرت الدنيا ايه المشكلة المرء مع من احب بس كسبت الاخرة عايز اقول لك ربنا يحفظك ان مهما كان البلاء ده انا عايزك تكوني بفضل الله بمية راجل بألف راجل انا عايزك ان شاء الله ثبات انا مش عايز اخت تبكي ولا اخت انت بتبكي ليه ده انت بتؤذي في الله بتؤ... الانسان منكم يعني بتؤذى في الله سبحانه وتعالى اصبري ده انت ليك الفخر ان انت تقولي يوم القيامة يا رب لقد أذيت في الله انا أذيت فيك يا رب ده المعنى الاولاني اللي انا عايز اوصله وعايز اوضحه للناس ودي كانت اول رسالة عايز اوجهها لكم ارفعوا راسكم انتم منتقبات ارفعوا راسكم انتم ماشيين على خطى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما تخافوش من حاجة ارفعوا راسكم وده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى علشان يتبين الصادق من الكاذب وانا اوقن باذن الله ان كل اخواتنا ان شاء الله بفضل الله رجاله رجاله جدا عند البلاء بفضل الله رجال عند البلاء ربنا يا رب ييسر لكم اموركم وانا عايزكم النهارده ترفعوا ايديكم وتشدوا حيلكم شويه ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد ان يرى منكم عبيديه الضراء الله سبحانه وتعالى يحب انك ترفعي ايديك كده وتقول يا رب وفقني ان شاء الله خلي قلبك جامد انت معاك ربنا واللي معاه ربنا سبحانه وتعالى ما يخافش من اي حاجة اللي معاه ربنا سبحانه وتعالى خلاص هو ملك الدنيا وما فيها لان ربنا سبحانه وتعالى معاه انت ما تخافيش ان شاء الله ومهما كادوا ان شاء الله الجولة ليكي الجولة دي ليك ان شاء الله اثباتي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك اما الرسالة الثانية فاحب اوجهها لكل الناس اللي بتحارب النقاب سواء كان ناس اتلبس عليها من العلمانيين مثلا او غيرهم او ناس بيبغضوا اصلا النقاب لمناهج والعياذ بالله ضاله ومنحرفه علمانيين والليبراليين وغيرهم او ناس او ناس للاسف يعني يطلق عليهم انهم رجال دين ليه النهارده تتكلموا على النقاب وسايبين قضايا تانية الامه الان محتاجاها ليه دلوقتي قضيه النقاب انتوا شايفين ان البلد محتاجه ازمات انتوا شايفين ان البلد محتاجه ازمات عمالين تطلعونا ازمات ورا ازمات ما بنصدق نخلص من ازمه الا وانتوا تطلعوا لنا ازمه جديده ليه كده ليه كده انتوا عايزين ايه بمصر بصراحه قولوا لنا كده انتوا عايزين ايه مصر عايزين مصر دايما تفضل والعه نار كده عايزين مصر دايما تفضل ازمه ورا ازمه ورا ازمه مش عايزين ابدا تدوقونا طعم الحريه انتوا ليه بتعملوا في مصر كده وليه بتعملوا في الشارع المصري كده وليه بتعملوا في اهل مصر كده مصر ما تستحقش منكم كده مصر ما تستحقش ان انتوا كل شويه تطلعوا لنا ازمه مصر ما تستحقش ان انتوا كل شويه تطلعوا لنا مشكله كان عندنا ألف مليون بديل طبعا خلاف هذا القرار ألف مليون بديل الناس اللي بتقول أصل المنتقبات هيحطوا سماعات في ودانهم علشان يغشوا نقول لهم طب ما هي ممكن لابسه شرب تحط برضه تحط سماعة في ودنها وممكن اللي مسيبة شعرها تحط سماعات في ودنها المسألة مش مسألة سماعات انتوا ليه بتختلقوا أزمات في مصر ليه النهاردة عايزين دايما تخلوا الشارع المصري شارع مولع انتوا عاجبكم النهاردة المظاهرات اللي طالعة في كل يوم في كل حتة في الجامعات وفي الشوارع عاجبكم الكلام ده احنا مش عايزين مصر اللي تهدى انتوا ليه دايما عايزين مصر مولعه كده حرام عليكم اتقوا الله في مصر اتقوا الله في اهل مصر سيبوا البلد يعني تهدى شويه حرام عليكم ما ينفعش كده كان الاولى بدل ما نقول ال... ونحارب النقاب ونطلع قرارات ضد النقاب ونقول ان النقاب عادات كريهه كان الاولى كان الاولى ان احنا نقول ان شاء الله احنا نعمل لجان خاصه للاخوات المنتقبات كانت خلصت المساله عايز تتاكد من الشخصيه والبيانات بتاعه البنت كنت وقفت واحده من اللي شغالين في في الكليه او المراقبات تتاكد من البنت عايز تتاكد ان مفيش ودانا سماعات الست تتاكد او الكلام ده او الاخت تتاكد او المراه تتاكد من الاخوات اللي داخلين كانت المساله هدت انما لازمتها ايه ان احنا نولع الدنيا كده ليه نعمل كده في مصر هي مصر تستحق مننا كده يعني مصر تستحق مننا ان الدنيا تفضل والعه كده حرام عليكم اتقوا الله في مصر احنا عندنا ألف بديل احنا عندنا ألف بديل اولا انا بطوف بفضل الله على جامعات مصر كلها وبدي هناك ندوات وبفضل الله شفت ناس فاهمه وواعيه ناس فعلا بتحب مصر مش زيكم عايزين مصر دايما والعه ما شاء الله قابلت عمداء جامعات ووكلاء جامعات قابلت ما شاء الله دكاتره في الجامعه في كل حته جامعه كفر الشيخ وفي جامعه بنها وفي جامعه المنصوره في معظم الجامعات اللي انا رحتها ما شاء الله الناس عندها وعي كامل الناس فاهمه الناس بالفعل بمجرد ما اشوفها الناس دي بتحب مصر الدكتور بكلمه انت ايه رايك وهتعمل ايه في النقاب يقول انا بعمل لجان خاصه للمنتخبات ربنا يا رب يجزيه خير ده واحد بيحب مصر واحد مش عايز مصر يبقى فيها ازمه واحد تاني يقول انا هخلي فيه واحده مشرفه تلف على البنات وتشوف الوضع وبس ما اقدرش اعمل كده هو ده الفهم هو ده الفهم انما لازمتها ايه النهارده ان احنا نولع في مصر كده حرام عليكم اتقوا الله اتقوا الله في مصر انا بقولت لها كتير قلتها كتير اتقوا الله في مصر حرام عليكم كفايه ازمات حرام عليكم كفايه ازمات بفتاوى منحرفة بعيدة تماما عن فهم الإسلام أو بأحكام منحرفة بعيدة تماما عن العدل والإنصاف حرام عليكم ده ما ينفعش دي الرسالة التانية اللي أنا عايز أوجهها احنا عندنا ألف بديل احنا عندنا ألف بديل تغنينا عن أي أزمة ممكن تحصل في مصر فيا ريت الله يبارك فيكم يا رب ويحفظكم أنا آسف والله أنا غضبت بس ده غضبي لله والله والله نرفزت دي لله يعني اولا بنات منهارات نفسيا دلوقتي حرب شعواء من الاهل على على البنات النهارده يعني ليه كده ليه كده ليه النهارده كل شويه مظاهرات ليه ليه حرام حرام كانت الدنيا هدت البنات المتقبات يجوا في جنبها نعمل لهم لجنه خاصه كانت المساله انتهت كانت المساله خلصت كانت المساله بفضل الله عدت بامن وامان وحسنا ان الشارع هادي ان الجامعه هاديه ان البنات دول ما شعروش بشعور الظلم حرام في امور اخرى بديلة ممكن ان احنا نعملها بفضل الله وتنتهي المسألة على كده وانا من هنا احب اوجه تحية لكل دكتور جامعة احب اوجه تحية لكل وكلاء الجامعات اللي انا قابلتهم وانا اشكرهم واحد واحد على الموقف الجيد اللي هم اتخذوه لان الناس دي بالفعل بتحب مصر واللي عايزين يعملوا ازمات في مصر الناس دي انا بسألها انتوا عايزين ايه من مصر حرام عليكم دي الرسالة التانية اللي انا حبيت اوجهها لكل ناس عايزة تختلق ازمات داخل مصر وبخاصة من بعد الثورة حرام عليكم مصر مش محتام مش محتملة لأزمات تانية جديدة كفاية كده الرسالة الثالثة قصة حجاب ايه قصة الحجاب قصة الحجاب دي مش قصة وليدة القرن ال21 ابدا قصة الحجاب دي قصة فريضة ربنا سبحانه وتعالى فرضها على كل الامم ربنا فرضها على كل الامم مش على المسلمين بس ولا على امهات المسلمين بس اتقوا الله فيما تقولون بل دي فريضة ربنا سبحانه وتعالى فرضها على كل الامم على اليهود وعلى النصارى وعلى المسلمين على كل الامم اللي ربنا ارسل فيها رسل ربنا سبحانه وتعالى فرض عليهم الحجاب وده مسطر في كل الكتب اللي موجودة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وإن كانت قد أصابتها التحريف إلا أنها ما زال الحجاب موجود فيها يعني مثلا في سفر التكوين الإصحاح 4 وعشرين ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل لقائنا فقال العبد وسيدي أي إسحاق فأخذت البرقع وتغطت المسألة مش في الإسلام بس ده الديانات السابقة ها؟ الناس ديانات ده دين ربنا سبحانه وتعالى وبرضه كذلك أيضا في سفر التكوين الإصحاح 38 نفس الكلام فأخبرت ثمار وقيل لها هو ذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت ده ده عند اليهود عند اليهود البرقع وتلففت بنقاب أه؟ ده عند اليهود وأما برضو ربنا ذكر أيضا أو برضو من بعض الأشياء الموجودة في سفر إشعياء الإصحاح الثالث قد انتصب الرب للمخاصمة يعني يوم القيامة وهو قائم لدينونة الشعوب وقال الرب من أجل أن بنات صهيون تشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويشخشخن بأرجلهن فإن الله تبارك وتعالى يعري عورتهن يوم القيامة ويحاسبهن على ذلك حسابا شديدا البنت اللي هتتبرج اهو موجود هتتحاسب وهتتعاقب عقاب شديد جدا يوم القيامة ده مش عند اليهود بس ده وعند النصارى كمان ما يسمى بهذا الكلام ان اي واحدة هتتبرج مش هتلبس حجابها عقوبتها في الانجيل ان شعرها يتقص زي ما ورد في رسالة بولس الاولى الى كورنينثوس التنفير من كشف المرأة عن رأسها وعقوبة من لا تستره بقص شعرها ده ده ما كان موجود في الامم السابقة اما عند العرب في الجاهلية العرب كان عندهم نخوة يعني ما كانش عندهم ان في واحدة تمشي في الشارع كاشفة شعرها يعني بنت ابي جهل بنت ابي جهل او بنت عقبة بن ابي معيط ما كانتش في الشارع لابسة بباضي وستريتش لا ده كانت اخر حاجة عندها ان ممكن تمشي شوية وسط رجال تكشف عن العنق بتاعها تطلع الخمار بتاعها وترميه لورا علشان تظهر القرط بتاعها السلسلة يعني او العقد بتاعها ده كان اخر حاجة عندها ده اللي كان موجود عند العرب في الجاهلية ونخش من خلال العرب على الاسلام قال الله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى قال أهل التفسير وده قول مجاهد كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال ده كان التبرج بتاع الجاهلية المرأة كانت بتخرج هدومها واسعة وفضفاضة مش برضه بالستريتش أبدا أبدا بل كانت بتخرج بثياب واسعة ولكن كانت تقعد تمشي وسط الرجال ده قول مجاهد أما قول قتادة فكانت المرأة بتمشي بكثرة فيها تغنج وتكسر اه ماشية وسط الرجال بس عمالة تتكسر في مشيتها وأما قول الكلبي فكانت المرأة تظهر من على درعها آه، آه، آه، عقدها من اللؤلؤ أو غير ذلك طلع ال- الصيغة بتاعتها من هنا عشان تلفت نظر الناس لها وأما مقاتل فقال كانت المرأة تلقي الخمار عن رأسها وتشده حتى يرى الناس عنقها وما فيه من وما فيه من ذهب ده كان آخر حاجة موجودة عند التبرك في الجاهلية إن المرأة آخرها خالص إن هي تظهر الرقبة إن المرأة تظهر الرقبة ده كان في رجالة ب- بتغار على نسائها ان فيش واحدة ابدا تمشي وقد اظهرت مفاتنها الكلام ده ما كانش موجود ابدا عند العرب لحد ما جه الاسلام وبدا الاسلام ان هو يعرفنا حاجة جديدة اسمها حجاب لما قال لنا ما ينفعش البنت ابدا تخالط الرجال وتمشي وسط الرجال ما ينفعش ابدا ان البنت تلبس ثياب تظهر بيه مفاتنها اذا كان ربنا بيقول ان هي لما بتظهر العقد بتاعها ده ده تبرج الجاهليه الاولى اللي احنا منهيين عنه فمالنا بالاسترتش والباضي ومش عارف ايه والكلام ده ده فضلا ان هي تكشف شعرها او غير ذلك وان كنت برضو اوقن ان كتير جدا من البنات ممكن تكون متبرجه بس في قلبها خير وعايزين نقول لها احنا عايزينك ان شاء الله للاحسن وننمي الخير ده جواكي ربنا يا رب يصلح حالك ويبارك فيكي ويرزقك يا رب يرزقك يا رب آه، حلاوه طاعته وبخاصه في الحجاب لحد ما نزل بدأ القرآن يتنزل ومرة ورا الثانية لحد ما فوجئنا ان بدأ شرار الناس شرار الشباب يؤذوا المؤمنات يؤذوا المسلمات في الوقت ده سيدنا عمر قال لرسول الله يا رسول الله مر نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر مر نساءك بالحجاب عندها بسرعة نزلت آيات الحجاب نزلت آيات الحجاب عامة لكل النساء يا أيها النبي الرسالة كانت لزوجات النبي ونساء المؤمنين والبنات النبي الرسالة كانت عامة للجميع إن وجب على الكل إنه لاب- لازم يتحجب حجاب كامل حتى لا تؤذى المرأة بدأت الآيات تنزل عندها بسرعة خدوا بالكم من اللي هقوله ده وده أول إجماع أنا هقوله النهاردة أجمع علماء المسلمين على أن حجاب أمهات المؤمنين كان الحجاب الكامل النقاب الحجاب الكامل كان النقاب وخد بالكم من حاجة الناس اللي بتقول عادة كريهة عايز أقول لهم ما هو كان الحجاب اللي ربنا أمر بيه نساء النبي كان في مجتمع برضو الكلام ده كان فيه عادة غريبة زي مجتمعنا النهاردة ممكن يكون التبرج منتشر شوية والنقاب ممكن يكون شيء غريب أخت في بلد لوحدها بس هي المنتقبة ولكن سبحان الله كان برضو عادة غريبة وربنا ما سماهوش عادة كريهة بل أمر أن هو يكون الحجاب ننقل الإجماع الأول أنه قد أجمع علماء المسلمين على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان لباسهم اللباس الكامل العام الشامل الأخت النهاردة لما تلبس النقاب نقول لها أنت خلاص مشيتي على ضرب أمهات المؤمنين وإحنا عندنا النهاردة حديث النبي اللي اتعلمناه منكم قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ها؟ من تشبه بقوم فهو منهم الأخت النهاردة اللي تتشبه بأم المؤمنين تحارب والاخت اللي بتشبه ببنت ابليس لا تحارب حرام عليكم اتقوا الله النهارده الاخت مشت على هدي امهات المؤمنين معاها حديثين الحديث الاول من تشبه بقوم فهو منهم هي تشبهت بامهات المؤمنين بنص الحديث منهم احنا بنخالف ليه الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان من احب قوما حشر معهم والحب تقليد انا بحب النبي قلدته انا بحب ام المؤمنين قلدتها انا ح- قلدتها اكون معاها يوم القيامه ومن احب قوما ويحشر المرء مع من احب اخت النهارده بتحب ام المؤمنين شافت زي ام المؤمنين مشت معاها حد يقول ان ده حرام سبحانك هذا افك مبين تخيلوا معايا ام المؤمنين كانت منتقبه سيدة عائشه كانت منتقبه ح- زينب حافظه كانت منتقبه كل امهات المؤمنين منتقبات قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها والحديث في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت في حديث الإفك الطويل فبينما أنا جالسة في منزلي المكان اللي هي قعدت فيه غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي وهو جاي فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب كان يعرفني قبل الحجاب قبل ما أغطي وشي كان يعرفني قبل الحجاب وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعي أنا فقت وبيقول إن لله وإن إليه راجعون حين عرفني فخمرت وفي رواية فسترت وجهي بجلبابي فسترت وجهي عنه بجلبابي ده لباس أمهات المؤمنين نقول للأخت اللي لبست النقاب انت قلدتيها ومن تشبه بقوم فهو منهم والمرء معه والمرء مع من أحب يبقى الإجماع الأول معانا النهاردة بعد قصة الحجاب السريعة دي إن دي شريعة اليهود وشريعة النصارى ودي شريعة الإسلام إن ده كان زي أمهات المؤمنين طب هو كان زي أمهات المؤمنين بس نقول لهم يا جماعة اللي يقول الكلام ده إنسان غلطان أو إنسان مكابر عن قبول الحق لأن المهاجرين النساء المهاجرين والأنصار النساء من المهاجرات والنساء من الأنصار الكل هو كمان انتقب الكل هو كمان انتقب على فرض ان دي ان الصورة دي صورة النقاب فرض بس لأمهات المؤمنين فالسيدة عائشة رضي الله عنها أثنى ثناء بالغا على المهاجرات على نساء المهاجرين وعلى الأنصار نساء الأنصار ليه لأن أول ما الآية نزلت الكل بسرعة طلع لبس النقاب السيدة عائشة ما قالتلهمش دي عادة كريهة ما قالتلهمش إن ده حرام ما قالتلهمش إن ده غلط بل أثنت عليهم ثناء بالغا وقالت إن أعظم ما يدل على إيمانهم وتصديقهم بالقرآن إن هم أول ما الآية نزلت راحوا بسرعة نفذوا الآية عملوا بالآية إن الصحابيات رضوان الله عليهم أول ما عرفوا إن النقاب فريضة من عند الله سبحانه وتعالى على قول بعض أهل العلم هم أول ما سمعوا الآية ما سألوش يا رسول الله هو النقاب فرض ولا سنة هم سمعوا الآية جريوا بسرعة نفذوا ليه النهاردة ندخل العلماء بينهم قولين قولين اتنين بس يا إما فرض يا إما سنة مفيش قول ثالث اللي يطلع قول ثالث ويقول مكروه هنقول حرام عليك انت بطرت كلام العلماء زي ما هنقل الآن عايز ارجع واقول ان نساء المؤمنين اول ما سمعوا الآية نزلت على طول بالسرعة عملوا ايه لبس النقاب ما سألوش يا رسول الله هو فرض ولا سنة الكلام ده ما حصلش هو بسرعة طلعت الصحابة كانوا كده يسمع الآية يطلع ينفذ فورا زي ما احنا الآن المفروض نعمل سمعنا الآية نطلع ننفذ لما نزل قول الله سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت عائشة والأثر في صحيح البخاري الناس اللي بتقول ما فيش أدلة على النقاب الأثر في صحيح البخاري قالت عائشة يرحم الله نساء المهاجرات دي نساء المهاجرين ها خدوا بالكم كده خدوا بالكم دول نساء المهاجرين يرحم الله نساء النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اسمعوا لي الكلام ده قال الحافظ ابن حجر الاعتجار والاختمار معناه معناه أي غطينا وجوههن الكلام ده في فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله قال فاختمرنا أي غطينا وجوههن والإمام بدر الدين العيني رحمه الله في شرح على البخاري قال فاختمرنا أي غطينا وجوههن لين كابر لين كابر ونقول مش موجود في الدين السيدة عائشة بتثني الآن والله أخوات اللي هتنتقب دلوقتي اللي هتنتقب دلوقتي وتبعت رساله اقول انا هنتقب هتشرح صدور اخوات ابعتوا رساله وقولوا احنا من النهارده هننتقب زي ما نساء الانصار عملوا كده نفذوا زي ما هم كانوا بينفذوا علشان ربنا يرفعنا زي ما ربنا رفعهم السيده عائشه بتقول نساء المهاجرين اول ما سمعوا الايه جروا بسرعه خدوا خدوا مروطهن اللي هي الازر فاختمرنا بها قال شراح الحديث اختمرنا يعني انتقبنا وقال ابن الأثير وده إمام من أئمة اللغة فاعتجرنا الاعتجار زي ما هي رد في رواية له لكم الآن فاعتجرنا بها يعني غطينا بها الوجوه بحيث لا تظهر إلا العين كلام ابن الأثير كلام أهل اللغة وكلام أهل الحديث وكلام أم من عائشة في ثنائها على نساء المهاجرات وروى ابن أبي حاتم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت بينا نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن اه نساء قريش دول النبي ذكر في فضلهم احاديث كثيره جدا انهم أح... انهن من احن النساء على الولد وغير ذلك فقالت عائشه رضي الله عنهن فقالت عائشه رضي الله عنها ان لنساء قريش لفضل اه فعلا نساء قريش لهم فضل بس خدوا بالكم واني والله ما رايت افضل من نساء الانصار كل اخت الان ما انتقبتش تسمع الحديث ده عايزك تسمعيه بقلبك وتشوفي كده انت اخبارك ايه ايمانك هيبقى زي ايمانهم ولا ايه ونبعت رساله بسرعه نشوف نشرح كده صدور اخوات اخواتنا قالت إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار اسمعوا اسمعوا يا أخوات أشد تصديقا لكتاب الله أكتر الناس كانوا بيصدقوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى الأنص- نساء الأنصار ولا إيمانا بالتنزيل تاني والله الجملة دي إن هي روعة جدا من أم المؤمنين عائشة بتقول ووالله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أقسم بالله إن في بيننا الآن نساء لهن فضل لهن فضل وأسأل الله أن يحفظ لهن هذا الفضل ليكون لي- لي- لتكن ليكن بهذا الفضل مع هؤلاء النساء نساء الأنصار قالت والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله بيصدقوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور ونزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قال انقلب رجالهن أول ما الآية نزلت النبي قالها للصحابة الرجال كلهم بسرعة طلعوا يجروا رايحين فين انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله عليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وبنته واخته وعلى كل ذي قرابته الكل طالع ينقل فما منهن امرأة شوفوا الكلام يا أخوات اسمعوا الكلام ده الأخوات مش منتقبات اشرحوا صدورنا بقى ورسائلكم النهاردة ربنا يحفظكم فيتلون عليهن ما أنزل الله عليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة اسمعوا الكلام فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فاعتجرت به اسمعوا اللي جاية دي تصديقا وإيمانا تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحنا وراء رسول الله في صلاة الفجر معتجرات يبقى صلوا العشاء وما كانوش لسه كانت وجوههم لسه ظاهرة للكل في صلاة الفجر ما شفناش واحدة من الصحابيات لا من المهاجرين كما في رواية البخاري ولا من الأنصار كما في رواية ابن أبي حاتم الكل بقى ورا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ال- في صلاة الفجر ماله ها أصبحنا قد ارتدينا النقاب ليه؟ السيدة عائشة بتقول إيمانا وتصديقا بما أنزل الله سبحانه بقى أم المؤمنين عائشة تقول إيمانا وتصديقا وأنا أقول سنك عاد كريهة سبحانك هذا بهتان عظيم وقالت أم المؤمنين عائشة كان الركبان يمرون بنا في الحج عشان حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المحرمة معناها ان غير المحرمة تلبس نقاب ام المؤمنين عائشة بتقول كان الركبان يمرون بنا بنا مين امهات المؤمنين لا قال صاحب عون المعبود بنا أي معشر النساء النساء اللي كانوا مع النبي في الحج ها النساء اللي كانوا مع النبي في الحج كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وإن كان في إسناده كلام إلا أنه يتقوى بأثر آخر رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صححه العلامة الألباني وصححه الشيخ سليم الهلالي في تعليقه على موطأ مالك عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر فلا تنكره علينا احنا محرمات بنلف مع ان ربنا قال لا تنتقم المحرمه الا ان احنا كنا اول ما الرجال يعدوا عندنا نعمل ايه نسدل كده آه، مثلا شرب او حاجه بحيث لا يرانا الرجال ده كلام مين ده كلام امهات المؤمنين ام المؤمنين عائشه انا عايز والله والله احبابي انا عايز النهارده بس نخرج بالاثر ده بكلام ام المؤمنين عائشه آه، ايمانا وتصديقا بما انزل الله في كتابه كفايه علينا قوي دي كفايه فليقولوا ما يقولوا اللي عايزين يقولوه يقولوه السيده عائشه بتقول ايمانا وتصديقا الكل اتحرك بسرعه انا عارف ان المساله فيها قولين قول يقول بالوجوب وقول يقول انه سنه مستحبه آه، آه، سنه مستحبه جميل ولكن نقول نقول ان احنا دايما هدينا طريقتنا فكرنا ان احنا دايما عملوا الصحابه اه اجري بسرعه ورا ضربهم اجري بسرعه على طريقهم شوف حط رجليه فين واعمل سواء كان فرض سواء كان سنه احنا على طول متفقين النساء المهاجرات ونساء الانصار ما سالوش هو واجب ولا سنه هو نزل في القران اه هنعمل بيه انتهت مش نزل في القران اه بسرعه نطلع نعمل بيه احنا عايزين كده انا عايز كده انا عايز كل حاجه الايه دي بتخاطبني انا وبتخاطبك انت اطلعي بسرعه نفذي وانا بسرعه اطلع انفذ يبقى هنا قصه الحجاب لما ربنا امر الاجماع الاول ان كل نساء النبي خلاص انتقبنا انتقبنا طيب ما هو عاده كريهه عاده كريهه طب ما هو كان العرب برضو عندهم ان ده شيء غريب شيء مش مش من عادة الناس ومع ذلك كان من أفضل العبادات ونساء الأنصار بسرعة نفذوا السيدة عائشة بسرعة نفذت النساء الأنصار والمهاجرات نف- نفذنا القول بسرعة إيمانا وتصديقا إيمانا وتصديقا ما ننساش دي النقطة الثانية إن ما ننساش إن ثناء أم المؤمنين عائشة عليهم عليهن ده دي لوحدها قصة لوحدها دي لوحدها قصة فيا ريت ناخد بالنا منها كذلك أيضا الناس اللي بتقول لنا الناس اللي بتقول لنا ان مفيش عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا حد من العلماء قال بيه نقول له يا جماعة حرام عليكم حرام عليكم ودي الرسالة الرابعة اللي حابب أوجهها النهاردة الناس اللي بتقول أسلم يرد في كتاب من الكتب ان النقاب حرام عليك اتق الله اتق الله اتق الله فيما تقول هتسأل عن كل كلمة بتتكلمها والله هتسأل عن كل كلمة بتتكلم وخد بالك مهما حاربت الدين انت هتنتهي وهتموت والنقاب هيفضل موجود والكلمة ترضي الله لازم أنا النهاردة لما أجي أتكلم عن مسألة من المسائل لازم أن أنا النهاردة يكون عندي إنصاف أقول في من العلماء قال كذا وفي من العلماء قال كذا ولو المسألة دايرة بين قولين ما تجيش أنت بقى تطلع لنا قول ثالث تلبس بيه على الناس حرام حرام العلماء قولهم بيدور بين الوجوب وبين الاستحباب جبنا كلمة عادة دي منين ده انت غلطان في الكلمة دي وبعدين النهاردة ليه النهاردة نسينا أقوال العلماء حرام خلوا عندنا إنصاف واحنا بنتكلم على النقاب نتكلم على النقاب كعبادة كعبادة يا إما مفروضة علينا يا إما سنة مستحبة لازم نغ... واحنا بنتكلم كده ننقل أقوال علمائنا احنا النهاردة يا جماعة ك... ك... يعني كواحد أنا النهاردة عن نفسي كواحد بحفو كده على طريق طلب العلم لازم لما أجي أج... أك... أقرأ مسألة أو أحكم في مسألة أقرأ أقوال العلماء في المسألة كلها مش أخد قول كده وأحطه في جيبي وأخبيه كده وأقول للناس هو المسألة ما فيش فيها لا قول واحد غلط غلط تعالوا كده انا هنقل دليل واحد وكلام بعض العلماء على النقاب ونشوفهم قالوا ايه تعالوا كده في قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن نقول اهل الانصاف من العلماء كان بيذكروا القولين احنا بنقول ان بعض العلماء اختلفوا في قول يدنين عليهن من جلابيبهن وانت توليت مساله يدنين عليهن من جلابيبهن بحيث ان مفيش حاجه اسمها نقاب طب ما تنقل القول الثاني انت ذكرت للناس قول سيبني بقى انقل لهم القول التاني من باب يبقى القولين قدام عينينا علشان ما ينفعش نقول للناس اصل ما فيش حاجه اسمها نقاب لا تعال نشوف اقوال المفسرين اذكر لك 50 مفسر تعال معايا واسمع القول الاول قاله ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره قال أي لا تشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن, ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق تغطي شعرها ووجهها تغطي شعرها ووجهها وذكر في ذلك أثر ابن عباس قال أمر الله قال ابن عباس في هذه الآية أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن تفسير ابن جرير الطبري شيخ المفسرين ده بيقول اهو أثر ابن عباس أن يغطين وجوههن ليه نقول إن هو الكلام ده غير صحيح وخد بالك ده ربنا بيقول يا أيها النبي قل بالأمر ودي من أقوى الأدلة تدل على الوجوب قل بالأمر لمين لنسائك بس عشان تبقى خاصه بامهات المؤمنين لا لنساء لز... لازواجك مش كده وبس وبناتك مش كده وبس ونساء المؤمنين نساء المؤمنين يا مؤمنين طيب المفسر الثاني الامام الجصاص رحمه الله وهو قول ابي بكر احمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي حيث قال رحمه الله في هذه الايه دلاله على ان المراه الشابه ماموره بستر وجهها وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع فيها أحد قال الإمام المفسر الفقيه عماد الدين ابن محمد الطبري قال في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن قال الجلباب هو الرداء فأمرهن بتغطية وجوه وجوههن ورؤوسهن قال الإمام الزمخشري إمام التفسير قال رحمه الله يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينه عليهن ويغطين بها وجوههن وجوههن وأعطافهن طيب كمان قول الإمام ابن العربي المالكي ابن العربي المالكي أسلام مالك بيقول مكروه هنقول دلوقتي كلام المالك قال ابن العربي المالكي يدنين عليهن من جلابيبهن معناه تغطي به رأسها فوق خمارها ده قول من قال بالاستحباب ومن قال بالوجوب وقيل تغطي به وجهها وقيل تغطي به وجهها قول آه، الإمام البيضاوي في تفسيره قال يدنين عليهن من جلابيبهن يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة أي إذا خرجن لحاجة الإمام النسفي إمام التفسير قال يدنين عليهن من جلابيبهن يغطين بها وجوههن وأعطافهن وأعطافهن قال الإمام ابن حيان الأندلسي في تفسيره بأقوال أهل التفسير قال رحمه الله تغطي آه، وجهها إلا عينيها وجبهتها والشق الآخر إلى العين وقال في قوله عليهن عليهن أي على وجوههن في تفسيره كذلك أيضا نروح بسرعة لكلام الإمام السيوطي في تفسيره في كتاب الإكليل على هامش جامع البيان وفي كتاب عون المعبود قال السيوطي هذه آية الحجاب في حق سائر النساء مش أمهات المؤمنين بس سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه ستر الرأس والوجه قال الإمام السيوطي الإمام الخطيب الشربيني الشافعي قال يدنين آه، عليهن أي على وجوههن وجميع أبدانهن آه، الشيخ أبو السعود في تفسيره آه، إرشاد العقل السليم قال يغطين بها وجوههن وأبدانهن 20-30 مفسر ليه اتركنت الت- الآيات دي وليه اتركن التفسير ده خلونا في إنصاف نقول يا جماعة النقاب يدور بين الوجوب والاستحباب ده الإنصاف إن أوضح للناس يا جماعة ده قول البعض أهل العلم قال بالوجوب وده قول يقول بالاستحباب طلعنا بمين بكلمة عادة, عادة كريهة أنا والله ما أعرفش وأنا بقول لكل من قال إن هو عادة كريهة فلتأتنا بقول عالم من علماء المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا قال إن النقاب عادة كريهة والله لن تجد والله لن تجد ولو أعطاك الله عمر نوح حتى تأتي لنا بقول إن حد قال إن النقاب عادة كريهة من علماء المسلمين المحترمين أصحاب العلم العالي النافع مش هتلاقي أبدا حد قال بمثل هذا الكلام دايما هتلاقي كلامهم دائر بين الوجوب وبين آه، الاستحباب ده الأمر الثاني أو أو الرسالة الرابعة اللي أحب إن أنا آه، أوجهها لكل الناس اللي بتقول أصل ما فيش أقوال لأهل التفسير تقول إن في حاجة اسمها آه، نقاب الأمر اللي بعد كده الامر اللي بعد كده نقول آه، آه، النقاب كمان ربنا سبحانه وتعالى فرضه وده الاجماع الثاني بقى اللي هنقله خدوا بالكم من الاجماع ده واجمع علماء المسلمين واجمع علماء الناس اللي نامت مني صح صح وفوق وصحصحي وفوقي الناس اللي اجمعت الاجماع الثاني اهو بعد اجماع ان نقاب الم... إن لباس امهات المؤمنين النقاب الكامل الاجماع الثاني ناخد بالنا كده ان وجب او عند علماء جم... آه، عند اجماع المسلمين قائم على ان في زمان الفتن يوجبون على المرأة اذا كانت ستؤدي و- اظهار وجهها لفتنة فالفريقين اللي قلب الوجوب واللي قلب الاستحباب عند وجود الفتنة وتيقنها يجب على المرأة ان هي تغطي وجهها في زمن فتنة اكتر من اللي موجود دلوقتي والفتنة بتعود لحاجتين يا اما جمال المرأة ادي من جهة يا اما انتشار الفساق بين الناس زي ما حصل كده في الزمان الاول في زمن النبي لما انتشر الفساق ربنا امر بوجوب النقاب في زمان فتن اكتر من زماننا في زمن انتشر فيه والعياذ بالله اهل الفسق اكتر من زماننا تعالوا ننقل كلام العلماء اللي بيقولوا لنا ان في اجماع قائم على انه في زمان الفتن المرأة تنتقب آه، قال صاحب متن نور الايضاح وده في المذهب الحنفي آه، وده تعليق معذرة العلامة الطحطاوي الطحطاوي الطحطاوي رحمه الله في حاشيته على مراق الفلاح قال ومنع الشابة من كشف أي وجهها لخوف الفتنة لخوف الفتنة مهم لخوف الفتنة وقال أحد علماء الأحناف وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة شوف كلامه بيقول وفي زماننا هذا ده ده مثلا في القرن الثامن أو التاسع الهجري وفي زماننا هذا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد لغلبة الفساد أما إحنا في زماننا نقول إيه أما إحنا في زمان نقول إيه نركن ركن من أص- من أركان الإسلام إذا كان هو في القرن الثامن والتاسع أيام وجود الدين والإيمان وال كان بيقول غلبة الفساد في زماننا نأمر المرأة بالنقاب أما إحنا في زماننا نقول إيه إن لله وإنا إليه راجعون وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام وجميع بدن المرأة الحرة عورة عورة وتؤمر المرأة بتغطية وجهها لأنه يؤدي إلى الفتنة لأنه يؤدي إلى الفتنة ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة ده كلام بعض أهل العلم ده كلام بعض أهل العلم أروح فين وقال العلامة ابن نجيم قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا هذا للفتنة إن لله وإنا إليه راجعون أما إحنا في زماننا نقول إيه الله أعلم أرجع وأقول الرسالة الخامسة الناس اللي بتقول المرأة كلها عورة وده قول إجماع المسلمين انتبهوا قول إجماع المسلمين إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها واللي يخالف ده غلطان طب ما تكمل باقي الكلام يا فضيلة الشيخ كمل باقي الكلام يا فضيلة الشيخ علشان الناس تفهم احنا ناس في مصر شافعي المذهب طب ما تيجي ننقل كده كلام شافعي المذهب الإجماع قائم إن آه فعلا أنا معاه في الإجماع ده إن بدن المرأة كله عورة إلا الوجه والكفين بس ده في الصلاة يا فضيلة الشيخ ده في الصلاة يا فضيلة الشيخ مش في لباس المرأة أمام الأجانب لأن المرأة لها عورة قدام الأجانب الرجال ولها عورة في الصلاة ولها عورة مع زوجها ولها عورة مع أولادها ولها عورة مع النساء وكل واحدة من دول بتختلف باختلاف الحال يعني المرأة لها عورة مع زوجها لا ما هياش عورة مع زوجها اتنين عورتها في الصلاة بإجماع المسلمين المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين ده ده في الصلاة في الصلاة الأمر الثالث المرأة مع المرأة عورتها ايه ما بين السرة والركبة طب المرأة امام الرجال الاجانب كلها عورة ده كلام الشافعية اللي انا درست كلامهم على مدار 11 سنة في الازهر اعدادي وثانوي وجامعة اعدادي وثانوي وجامعة ان المرأة مع اختلاف الاحوال بتختلف عورتها طب مع المرأة غير المسلمة بعضهم قال كلها عورة وبعضهم قال كما هي العورة مع سائر نساء المسلمين تعالوا كده نشوف تعالوا كده نشوف أقوال علماء المذهب الشافعي قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته في حاشيته قال على شرح المنهج قال وعورتها في الصلاة قال والمرأة عورة غير الوجه والكفين قال الشيخ وهذه عورتها في الصلاة دي في الصلاة وأما عورتها عند نساء المسلمات مطلقا وعند رجال المحارم فما بين السرة والركبة وأما عند رجال الأجانب فجميع البدن ليه النهاردة نيجي نقطع الكلام كده ونقصه كده ونقول عورتها بإجماع المسلمين ما بين آآ آآ كلها عورة إلا وجه الكفين ليه خدت عورتها في الصلاة وعممتها على الكل ليه ما نكملش الكلام بهذه الصورة نقول إن المرأة عورتها بتختلف باختلاف الحالية فيه في الصلاة المرأة كلها عورة إلا وجه الكفين متفقين بلا نقاش اللهم إلا في وجود رجال تغطي وجهها اتنين عورتها مع النساء عورتها مع النساء ما بين السرة والركبة ثلاثة عورتها أمام الرجال الأجانب فجميع البدن وهذا الكلام ذكره الشيخ في حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الأول صفحة 411 وقال الشرواني رحمه الله في حاشيته على تلك العبارة فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا ده كله في الصلاة وقال رحمه الله المرأة لها ثلاث عورات ننتبه بقى كده للكلام ده اللي اتقص وطلع لنا جزئية صغيرة كده المرأة لها ثلاث عورات عورة في الصلاة وهو ما تقدم أي كل بدنها إلى الوجه والكفين اتنين عورة بالنسبة للأجانب عنها وهذا هو جميع بدنها قال حتى الوجه والكفين على المعتمد في المذهب ده المذهب المعتمد عند الشافعية القول المعتمد عند الشافعية وعورة في الخلوة وعند المحارم كعورة الرجل أي ما بين السرة والركبة وقال أيضا رحمه الله في حاشيته على تحفة المحتاج الجزء السادس صفحة 193 ومن تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام وإلا كانت معينة له على حرام قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب الجزء الأول صفحة 174 كلام يشابه تماما هذا الكلام من التفصيل اللي أنا ذكرته الآن إن المرأة لها ثلاث عورات عورة في الصلاة وده بإجماع المسلمين يعني ما تبطلش الإجماع ده بإجماع المسلمين عورتها في الصلاة ما بين آه كلها عورة إلا الوجه والكفين وإحنا متفقين لا نخالف في ذلك اتنين عورة مع النساء عورة النساء ما بين السرة والركبة عورة أمام الرجال الأجانب المعتمد المعتمد عند الشافعية إن ده ما ينفعش المرأة كلها عورة حتى الوجه وحتى الكفين يبقى ده كلام لازم ناخد بالنا منه لأنه كلام في غاية الأهمية عايزين دايما نكون على حرز من هذا الكلام عشر دقايق طيب المسألة اللي بعد كده ودي مسألة مهمة جدا وفي غاية الأهمية إن بمجرد ما ننقل هذه الإجماعات مجرد ما ننقل هذه الإجماعات أنا نقلت لكم الآن إجماعين الاجماع الاول ان نساء النبي لباسهم كان كامل بنقاب واللي تتقلد امهات المؤمنين دي واحده بتحبها عايزه تكون معاها في الجنه او واحده بتتشبه بيها لا ينكر عليها ده من جانب الجانب الثاني وده جانب مهم قوي ناخد بالنا منه آه الاجماع الثاني الاجماع الثاني وده اجماع مهم لازم ناخد بالنا منه ان ناخد بالنا من حاجه ها ناخد بالنا كده ان الاجماع على ان المراه كلها عوره الا وجه الكفين ده في الصلاه مش امام الاجانب الاجماع الثالث اللي انا عايز انقله النهارده هو ما يسمى بالاجماع العملي الاجماع العملي ان من بعد ما نزلت ايات الحجاب الدنيا كلها فهمت ان في حاجه اسمها نقاب الدنيا كلها فهمت ان في حاجه اسمها نقاب ومحدش تجرأ انه يقول ان النقاب عاده كريهه بل كانت المساله ما شاء الله لا قوه بالله كان فهم عالي جدا عند عند النساء علشان كده المساله ما كانتش خاصه بامهات المؤمنين ده كان اجماع المؤمنين الجيل الاول من الصحابيات الجيل الثاني التابعيات الجيل الثالث الرابع الخامس السادس لحد ما بدا اعداء الدين يحطوا ايديهم على امه محمد ويتمكنوا بدا الجهل يظهر في امه محمد عايزين ينشروا الفساد زي ما الفساد عندهم قالوا اول حاجه لازم نجيب النقاب ده ونشيله ونخلعه ونقطعه ونحرقه ونولع فيه مش عايزين مرأة بحجاب عايزين كل النساء سافرات الوجوه فعشان كده بقول ليه الإجماعات منقولة على مدار التاريخ كله إن كل المسلمات كنا منتقبات في كل جيل وفي كل عصر إحنا ليه بنخالف هو ده الإجماع اللي كان موجود هو ده الإجماع اللي كان موجود من أجل ذلك من أجل ذلك نقل الإمام ابن رسلان رحمه الله في كتابه اتفاق المسلمين ادي الإجماع اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ده كان إجماع عند المسلمين مفيش امرأة أصلا تخرج وهي كشف وجهها ونقل الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين إحياء علوم الدين له قيمة كبيرة جدا عند الأزهر وعند مشايخ الأزهر وعند أئمة الأوقاف في الجزء الرابع صفحة 729 قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه الرجال كشفين وجوههم والنساء يخرجن منتقبات اجماع اهو اجماع عملي ده ده الامام ابو حامد الغزالي واما الحافظ ابن حجر رحمه الله فنقل رحمه الله في كتابه فتح الباري المجلد التاسع صفحة 337 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن العمل أي إجماع الناس عمل الناس كلها الناس كلها بتعمل كده محدش بيخالف إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال لئلا يراهن الرجال الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه إيه؟ ده معناه إن عمالين يقولوا لنا إجماعات يا جماعة كل واحد اللي في القرن الخامس واللي في القرن السابع واللي يقول يا جماعة عادة المسلمين كلهم كانوا بيعملوا كده محدش طلع قال لهم يا جماعة ده عادة كريهة لأن هم كانوا مستشعرين إن ده إيمانا به وتصديقا بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى مين اللي يقول عادة كريهة هو اللي خالف الإجماعات دي كلها اللي خالف أقوال العلماء دي كلها مفيش مشكلة ممكن أنا أخطئ ولكن اللي يعرف الخطأ يرجع يصلح مفيش إنسان مننا معصوم ممكن يكون اجتهد فأخطأ في اجتهاده إن شاء الله يكون لك أجر ولكن يا ريت نراجع تاني هذه الأقوال ونراجع تاني هذه النقولات ففيها بإذن الله الخير الكثير ده اللي أنا عايز أوضحه وأنبه إليه لأن دي مسألة مهمة جدا جدا جدا بعض الناس يقولوا لنا يا جماعة انتوا ليه بتقولوا النقاب النقاب ما كانش موجود في زمن النبي والإجماعات دي إجماعات ما ما ما يعني فيها مشاكل كده أصل إحنا عندنا أحاديث توضح ان كانت المرأة بتخرج بوجهها في زمن النبي طب يا جماعة ما تجيبوا لنا الأحاديث دي قالوا لنا خد عندك واحد حديث أن أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما بصلهاش ثم قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار الوجه الكفين قال لك أهو النبي يقول إيه إلا الوجه والكفين فلو كان عورة لو كانت عورة ما كانش النبي قال لها الصوري طيب تعالوا نتكلم الأول على سند الحديث وبعد كده نتكلم على متن الحديث أما سند الحديث ففي أربع علل تضاعف الحديث أولا أولا انقطاع السند انقطاع السند ليه خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها اثنين في سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف ضعيف ثلاثة فيه قتادة وهو مدلس وقد عنعنه أربعة فيه الوليد بن مسلم كان كثير التدليس أربع علل توقع لنا الحديث ده من جهة السند أما من جهة المعنى بالله عليكم بالله عليكم السيدة أسماء بنت أبي بكر التقية النقية الشريفة آه، رفيعة القدر عالية الإيمان هتخش على النبي بقميص نوم نعوذ بالله من هذا الكلام سيدة أسماء بنت أبي بكر هتخش على النبي بهدوم شفافة نعوذ بالله من هذا الكلام هي دي التقية النقية السيدة أسماء كما قال أهل العلم يوم هجرة النبي كان عندها 27 سنة يوم هجرة النبي كان عندها 27 سنة النبي دخل بالسيدة عائشة في المدينة يعني نقول مثلا بعد سنة يعني في واحدة عندها 28 سنة وطالعة من بيت الصديق من بيت الصديق هتخش على النبي بقميص شفاف ايه الكلام ده ايه الكلام ده نعوذ بالله من هذا الكلام حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه حديث ضعيف في سندا ومتنا اتنين حديث آه، آه، حديث مهم قوي برضو بيذكروه في هذه المسألة هو حديث آه، ان المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، فقالت جئت يا رسول الله لأهب لك نفسي فنظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوب ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد منها شيئا آه، جلست قال القاضي أبو بكر بن عربي يحتمل أن ذلك كان قبل الحجاب هي جت للنبي قبل أصلا نزول آيات الحجاب فالحديث لا يستدل به لأن آيات الحجاب لما نزلت نسخت هذا آه، الحكم بعد كده استدلوا بحديث آخر وهو حديث المرأة الخصعمية حديث المرأة الخصعمية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكان الفضل بن العباس آه، مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت المرأة الخثعمية لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وفضل العباس يبص لها والنبي يشيل وجه العباس النبي ينكر وجه العباس يقول لك اهو دليل على ان المرأة كانت كشف وجهها نقول له طب ما تقرأ الحديث ثاني اولا الحديث كان في الحج والنبي قال لا تنتقم المحرمة يعني هي كانت رافعة نقابها اصلا لان هي كانت في الحج خد بالك من الكلام ده ليه نفطر الاحاديث ونطلع منها دلالات غير صحيحة المرأة كانت اصلا مش منتق المرأة اصلا كانت مش منتقبة لانها كانت في الحج والنبي قال لا تنتقب المحرمة ده من جانب الجانب الثاني ان الحديث فيه دلاله واضحه النبي عمال ينكر على على على ال على ال على الفضل بن عباس النبي عمال ينكر عليه لان ده غلط ان ده غلط هم طبعا بيقولوا لي الوقت للاسف انتهى فان شاء الله يعني اكتفي بهذا القدر عايز اقول لكم ما تنسوش قصه المراه بتاعت بين قينقاع اللي النبي اقام حرب كامله عشان امراه اليهودي رفع عنها آه، عر- رفع عنها آه، ثيابها كان بيراودها على كشف وجهها وده امر متفق عند علماء السير يا ريت نرجع ل- عشان نقول للناس ان النقاب اهو كان معروف انا عايز اقول احبابي في النهايه النقاب بيدور بين امرين بين الوجوب وبين الاستحباب قول الثالث ليس عليه احد من العلماء المسلمين ده الامر الاول الامر الثاني بالنسبه للنقاب انا متفق مع ادارات الجامعات كعمل اداري ان البنت تتفتش فتشوها بس تفتشها بنت تفتشها امراه ان يتعمل لهم لجان خاصه ان اكشف ودور وابحث وتاكد من شخصيتها بس اللي تدور بنت كده احنا نحل الازمه و- ونراعي خواطر بناتنا ربنا يا رب يسددهم ويحفظهم بقول لهم شدوا حيلكم ربنا معاكم ان شاء الله واحنا معاكم قلبا وقالبا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي نفسي اعمل لك حاجة اكيد